بسم الله الرحمن الرحيم حزام الأمان لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب والآن مع المادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الطاعات اللهم تقبل منا رمضان اللهم تقبل منا رمضان اللهم تقبل منا رمضان اللهم اعتق رقابنا من النار واجعلنا من المقبولين ولا تردنا خائبين ولا محرومين ها هو رمضان شهر قد انقضى فيه الخير كله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرم خيره فقد حرم شهر فيه بركة لا تنال في أي وقت في العام شهر شهر يعان فيه العبد على الطاعة فليس أبدا في السنة وقت تغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنة وينادي المنادي يا باغي الخير أقبل وتجتمع الأمة على الطاعة إلا في شهر رمضان وهذه أكبر مقومات تعين العبد على طاعة الله عز وجل ولذلك خطر ببالي وأنا قادم إليكم الليلة أن أسأل بدأت معاصي ولا لسه أسأل الله أن يتوب علينا وعليكم من المعاصي اللهم تب علينا وعلى كل عاصي مسلم نعم يحصل بعد رمضان للأسف الشديد لمعظم الناس حالة فتور عجيبة بعد الطاعات والانطلاق في رمضان والتحليق في آفاق الطاعة فجأة يسقط تسقط سماء الإيمان على الأرض فجأة عجيبة ولذلك فوجئت ونحن نمشي في الشوارع أمس أن كل الناس تنبه خلي بالك حزام الأمان حزام الامان اه قلت سبحان الله فعلا احنا بعد رمضان محتاجين محتاجين حزام امان صح كده محتاجين حزام امان حقيقي بس مش الحزام بتاع السياره ولكن هو شبهه تماما فكل مهمه الحزام انه اذا حصل صدمه فان يمنعك من الانهيار او يمنع من رد الفعل المعاكس في الاتجاه فكذلك نحن بحاجه فعلا إلى حزام أمان إيماني بعد رمضان يمنع من هذا السقوط هذا الاصطدام بالواقع المرير حصل في رمضان انفصال عن الواقع إلى حد ما نتيجة أن رمضان بيحتاج إلى استقرار في البيت إلى حد ما أو عمرة أو اعتكاف أو إقامة في المسجد فترات طويلة صلاة القيام وهكذا فهذه الفترات التي حصل فيها الانقطاع عن الواقع يحصل بعد ذلك حال الاختلاط بالواقع الصدمة اللي تحتاج حزام حزام امان يمنع راسك من الارتطام بما امامك فتفقد الوعي وتبدا في الانهيار. احنا فعلا محتاجين ايه؟ حزام امان. حزام امان حقيقي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. اننا بحاجه الى حزام امني حول طاعات رمضان بطاعات اخر بحيث أننا إذا وقعنا وتخطينا فسنظل في منطقة الحزام في منطقة الأمان لا نصل إلى المعاصي إلا بعد تخطي الحزام فيمنعنا هذا الحزام من التخطي فعلا إحنا بحاجة إلى حزام أمان وأيضا لتطبيق حزام الأمان بحاجة إلى ضباط يحافظوا على فعلا أن الكل يربط الحزام ومنع المخالف من من السيس إلا بالحزام لذلك أريد أن أقترح عليكم الليلة حزام أمان يتكون من عشر نقاط وأنتم عارفين حزام الأمان دلوقتي غلي من 25 جنيه ل 200 جنيه عشان كده كنا بناخد صلاة على النبي مرة محتاجين النهارده 200 صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلا الغرامة أول خطوة في حزام الأمان أو أول حجر في حزام الأمان الشكر اللهم ارزقنا شكر نعمتك يا رب قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد من فتوحات مكة أني قلت أن الله جل جلاله إذا أنعم على العبد بنعمة فلم يشكرها عذبه الله بذات النعمة نفسها وعينها فتكون نفس النعمة عليه عذاب دليل قول النبي قول ربنا جل جلاله قال سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم فلذلك إذا أنعم الله عز وجل عليك في رمضان ما تقول الحمد لله كلنا أنعم الله علينا في رمضان بنعم الحمد لله رب العالمين إلا من قضى رمضان في المعاصي وأنا أبدا لم أكن أتخيل قط أن يقضي مسلم رمضان في معصية حتى فوجئت أن أحد الناس كان يطلب تأشيرة عمره ما جاتلوش فيوم 25 رمضان سافر إلى شرم الشيخ ليقضي 25 رمضان وأيام العيد في معصيته ألم تر إلى هذا الانفصام العجيب بين العلم والعمل وهو يعلم ماذا كان يريد ثم سار فأين صار يصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم إخوتي في الله الشكر أنعم ربنا علينا في رمضان بنعم قول الحمد لله هذه النعم ابتداء من الصيام والقرآن والقيام والعمرة والاعتكاف والذكر والصحبة الصالحة والصدقات وإطعام المساكين وطاعات كل الطاعات نعم ليست منك إنما هي من فضل الله عليك أعانك عليها ووفقك إليها فلذلك تحتاج أن تشكر هذه النعم قيد النعم الشكر فأول حزام نربطه حزام الشكر لنكتف الطاعات فلا تجوز شكر أن يبين من قلبنا شكر نعمة ربنا كثيرا قلت لكم أن الشكر يقوم على ثلاثة أركان الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا واستعمال النعمة في شكر المنعم أن تعترف من داخلك بنعمة الله عليك كثير من الناس لا يعرف النعم ولا يعد النعم لا يعدها ولذلك قال الله جل جلاله فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون فإيه؟ اذكروا آلاء الله يعني إيه؟ نعم الله اذكروها اذكروا نعم الله لازم تقولها لازم تعرفها لازم تتحدث بيها لازم تكتبها لازم تشكر ربك عليها من الشكر ذكر النعم إن الذي ينسى نعمة الله ولا يعرفها حق المعرفة لا شك يضيع فلذلك دايما وكتير قول يا سلام على مكة وأيام مكة نور نور على نور قول كده قول لازم تقول قول فين الكعبة فين الطواف الله على ساعة الغروب وتمرة مع زمزم فين النعم دي الله أكبر ده الواحد كان في التهجد قلبه بيطوف حوالين الكعبة وهو واقف يصلي لازم تقول لازم تقول عشان تحسها وتستشعرها لازم تقول عشان تتوك إليها دايما لازم تقول عشان تحافظ عليها وتقارن بين حالك هناك وحالك هنا كنت لسه بقول لأحد إخواننا النهاردة نزلت الشغل قال لي آه من النهاردة قلت له قلبك وجعك لازم لازم أول ما تنزل الشغل قلبك يوجعك ليه؟ لأنك هتلاحظ بقى فرق شاسع بين هناك وبين هنا بين رمضان وبين النهارده لازم تحس الفرق ده لو ما حسيتوش يبقى أنت تخطيت حزام الأمان اللهم ارزقنا شكر نعمتك يا رب لازم تشكر نعمة ربنا إنك تستشعرها وتذكرها وتستعملها وتحمد ربنا عليها وتسأله دوامها وإنه ما يحرمكش منها اللهم لا تحرمنا فضلك يا رب الحزام الثاني دوام المحاسبة يا شباب اللي بيضيعنا إن إحنا ما بنحاسبش نفسنا اللي بيضيعنا إن إحنا بنرضى ببعض اللي إحنا فيه برضه من فتوحات مكة آية سبحان الله لما قرأها الإمام كاد يغمى عليه آه والله لقول الله عز وجل إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون الآية دي يمكن سمعناها مئات المرات قبل كده وأرناها آلاف المرات لكن لما تحسها بقى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون قلت ساعتها أي نكبة أصابت هذا المسكين حتى اتخذ أولياءه من الشياطين ثم أي نكبة أكبر أصابت هذا المنكوس حتى ظن أنه من المهتدين إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله والمصيبة إيه ويحسبون أنهم مهتدون تيجي تكلمه تقول لك الحمد لله أنا كده كويس إحنا إحنا كنا فين وبقينا فين تيجي تكلمه يقول لك لا الحمد لله أنا كويس أنا أحسن من غيري برضه أنت ما تعرفش بيعملوا إيه الحمد لله تيجي تكلمه يقول لك يا عم واحدة واحدة أنا كده يعني أنا ماشيها خطوة خطوة أنا هسيبها بس اصبر عليا هاجي يفهم هو متخذ الشياطين أولياء شياطين حواليه ليل ونهار بيسمع كلامهم وبيتابعهم وبيرضيهم وماشي في فلكهم وعايش فيهم وعايش بيهم وبيفكر انه مهتدي وانه كده كويس وان هبقى احسن منين يا مسكين منين تبقى احسن واللي حواليك شياطين مش هيحصل عمرك ما تبقى احسن ولا يمكن هتبقى احسن وان ظنيت ان انت احسن فده من قول ربنا عز وجل افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات للضيعين مفيش منهم خير لذلك دوام المحاسبه انك دايما تقارن وتقول يا ترى انا قلبي النهارده هو قلب رمضان ولا مش هو؟ قال العلماء من علامات قبول التوبه ان يصير بعد التوبه افضل مما كان قبله فهل انت بعد رمضان افضل من رمضان؟ افضل من قبل رمضان طيب؟ لازم تبقى افضل لو ما بقتش افضل ما تزعلش مني يبقى انت منافق ووشين في رمضان بوجه وفي غير رمضان بوجه هي دي المصيبه انه يعيش رمضان زي ما الناس عايشه ويعيش بعد رمضان برضه زي ما الناس عايشه يبقى مش لله ولا هو الراجل بتاع ربنا لذلك قلبك قلبك قلبك لازم دوام المحاسبه انك تقف في الصلاه كده هي الصلاه دي زي صلاه رمضان ولا لا دوام المحاسبه انك دايما دايما دايما تصوم يوم نفل زي رمضان دايما دايما دايما ليله زي ليل رمضان محاسبه عايزين يبقى رمضان هو النموذج هو الترمومتر اللي هنقيس عليه درجه حراره القلب في الحياه بعد ذلك قلبك هو الحزام الثالث كان الحزام الاول شكر اللهم ارزقنا شكر نعمتك يا رب الحزام الثاني دوام دوام المحاسبه ما تسيبش نفسك في النازل اللي ما بيحاسبش نفسه بينزل وهو مش دريان بيتسهب البساط من تحت رجليه وهو مش عارف بيضيع وهو يفكر ان هو صح ثلاثة قلبك قلبك قلبك بالإخلاص والمراقبة اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله آه الإخلاص لو في في قلبك ماء الإخلاص قلبك عايش بيه يبقى لا يمكن تنتكس بعد رمضان لأنك عشت رمضان بالإخلاص لكن لو لقيت نفسك بعد رمضان ضايع يبقى هي دي الخساره دي الخساره الكبيره ان انت ما كنتش اصلا مخلص اسال الله ان يرزقني واياكم الاخلاص ويجعلنا من اهله انا قلت زمان الاخلاص ان يبقى دمك بيجري فيه لا اله الا الله دمك نفسه بيجري فيه لا اله الا الله عشان كده قلت لكم كلمه ابن القيم لما قال وجملة أمر القوم أن المحبة سرت في دمائهم فتشربت بها أعضاؤهم هذه الكلمة برضو اللي قلناها في مكة ثمة فرق بين الصالحين وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات هناك فرق بين الذين عملوا الصالحات وبين الصالحين فالصالحون قوم أشربت قلوبهم الطاعة فصاروا يأتونها بلا كلفة فإنما تعيش أبدانهم بها أما الذين عملوا الصالحات فهم في جهاد بين عملها والتقاعس عنه اللهم اجعلنا من الصالحين واجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة في فرق بقى بين الصالحين وبين الذين آمنوا إيه وعملوا الصالحين اللي بيعملوا الصالحات دول بيعملوها لكن الصالحين دول جماعة قلوبهم شربت حب ربنا فلما القلب بيضخ فبقى بيضخ مع الدم محبة فكل شعيرة دموية في الجسم فيها أدام فيها نبض يبقى فيها إيه؟ فيها حب أنتوا معانا ولا لسه في رمضان؟ آه ربنا ما يحرمناش من رمضان عايزين نعمل مشروع لرمضانة السنة إن السنة كلها تبقى رمضان آه أدام في نبض في أي جزء من جسمه يبقى النبض ده بيقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله نبضه مش أهل الجنة كده يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس زي ما أنت بتتنفس هو بيسبح اللهم اجعلنا كذلك يا رب هم دول أهل الجنة أهل الجنة في الدنيا وأهل الجنة في الآخرة اللهم اجعلنا منهم يا حي يا قيوم الشاهد أن الصالحين أشربت قلوبهم حب الطاعة خلاص القلب يشربها فبيضخ مع الدم إخلاص فكل عرق ومفصل موحد بيقول لا إله إلا الله زي ما قلت زمان بقى لو عملوا له فصيل الدم تطلع لا إله إلا الله لو عملوا له صورة دم تطلع لا إله إلا الله لو عملوا له سونار على القلب يطلع لا اله الا الله هو ده المخلص اللهم اجعلنا من المخلصين هو ده اللي قلبه مليان حب لله ماشي بيه وعايش بيه وعايش ليه وما يقدرش يستغنى عنه الاخلاص والمراقبه كنت في رمضان لما يجوا قبل المغرب التمر مفروش والميه مفروشه وحلقك ناشف ونفسك تاكل كل لا لا ليه ما ينفعش ما ينفعش ليه يعني هبوظ يوم صيام ده مين ده اللي ما يعرفش لكن الموحد يقول ايه لما يأذن الملك لما يأذن سيدي المراقبة ان انا مراقبه حاسس انه بيراقبني اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه هي دي هي دي المراقبة لو مش قادر تحس انك شايفه يبقى اعرف ان هو شايفك حس انك شايفه قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان قال ابن القيم في منزلة الحياء قال الحياء أن تنفتح في قلبك عين ترى بها أنك قائم بين يدي الله كنت النهاردة في الصلاة في المسجد عندنا ده بيكح وده بيتنحنح وده بيعطس وده بي... آسف بي... بيتمخط إلى آخره بعد ما خلصنا الصلاه قلت لهم ايه؟ ايه؟ ايه يا ناس؟ احنا فين؟ انت واقف بين ايدين ربنا ده انت لو واقف قدام مامور الاسم ما تقدرش تكح صح ولا لا؟ اه ما كان زمان بيقول لك اللي صباعه كبير يتحرك جوه البياده يطلع بره وتقف تخاف تحرك تحرك صباعك قدام عسكري او غيره قدام ربنا نكح ليه؟ وندهنح ليه؟ واقف في الصلاه استشعر ان ربنا قدامك ينصب وجهه لوجهه قاف يخسف بيك الارض يعني افطس اه افطس موت ايه المشكله نعم اننا بحاجه الى استشعار هذا المعنى انك واقف قدام قدام مين الله الجبار الذي يجمع السماوات السبع في قبضه والاراضين السبع في قبضه ويقول انا الملك انت واقف قدام الملك ده تكح بقى تلتفت تتأدب نتعلم الأدب وانت واقف بين يد- بين يدي سيدك انت بتشوف ال- الأتباع اللي واقفين حوالين الملوك بيبقى واقف ما بيرمش ليه احنا ما بنقف قدام ربنا بنلعب ونلعب ليه احنا مش حاسين بعظمة الملك وجلال الملك جل جلاله قل لا إله إلا الله المراقبة المراقبة تبقى خايف قوي ومرعوب من العتاب إن يقول لك يا عبدي أنا مش زوقتك بعتني ليه أنا مش جبتك وعرفتك سبتني ليه عبدي أنا مش اشتريتك ونجيتك ومهدت لك طريق وخليتك شفت ليه بعد كده انكرت واحنا بنقول لو ما دقتش وما شفتش كنت تبقى معذور صح كده لكن دوقك ولا لا وراك وعرفك وفهمك وعلمك ما احنا بنقول لو انت اهبل وعبيط وما تعرفش تبقى معذور لكن انت عاقل وبتفهم وتعرف تفرق وشفت دي وشفت دي ليه تبيع هي دي قضية مرارة العتاب عشان كده اللي كان بيقول وخجلاه منك وإن عفوت يقول له يكسفي منك ولو ولو سمحتني ولو عفوت عني برضه خايف من مرارة العتاب خايف من مرارة العتاب ابن الجوزي في كلامه الجميل بقى بيقول ايه ومن ذاق شيئا من محبة الله وعرف طريقا موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على إراداته وراحاته وشهواته ولذاته وقع في آثار المعاطب وأودع قلبه سجون المضايق وعذب في حياته عذابا لم يعذب به أحد من العالمين آه آه من اللي فتح المصحف وأرى وفهم وشاف الآيات وعاشها وتمتع بيها وتلذذ وبعد كده بعد رمضان قفل المصحف وما عادش يشوف كل ما يشوف واحد فتح مصحف يتعذب زي ما قلنا ما هو لو ما داش ما كانش يحزن لكن هو عارف اللي حصل عذب عذابا لم يعذب به احد من العالمين فحياته عجز وغم وحزن وموته كدر وحسره ومعاده اسف وندامه قد فرط عليه امره وشتت عليه شمله قال تعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا وايه واتبع هواه وكان امره فرطا هتفرط عارف السبحه لما بس تتشال منها المدنى ايه اللي يحصل تتفرط وكل حبايه تبقى في ناحيه واجلم هي كده ساعه ما تفرط منك بس حبايه الكل هيجري وراها قال واحضر نفسه الغموم والاحزان فلا لذه الجاهلين ولا راحه العارفين فلا لذة الجاهلين له جاهل فبيتلذذ زي البهايم وخلاص زي ما الناس عايشة ولا راحة العارفين بيعمل باللي هو عارفه فيبقى مرتاح يستغيث فلا يغاث ويشتكي فلا يشكى قد ترحلت أفراحه وسروره مدبرة وأقبلت آلامه وأحزانه وحسراته قد أبدل بأنسه وحشه آه آه والله آه والله بالأنس بالله لما تبقى عايش مؤتنس بيه يوم ما تلتفت عنه ويسيبك تحس بوحشة في قلبك تقتلك وحشة في روحك بتذبحك بتخنقك وحشة عايز تجري تصرخ تقول فين ربنا مين يرجعني للي كنت فيه نعم قد أبدل بأنسه وحشة وبعزه ذلا وبغناه فقرا وبجمعيته تشتيتا أبعدوه فلم يظفر بقربهم وأبدلوه مكان الأنس إيحاشا ذلك بأنه عرف طريقا إلى الله ثم تركها ناكبا عنها مكبا على وجهه ذلك بأنه أبصر ثم عمي وعرف ثم أنكر وأقبل ثم أدبر ودعي فما أجاب وفتح له فولى ظهره الباب أصل أنت قعدت رمضان كله الدق على الباب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب وساعة ما الباب اتفتح خلص الشهر فديت ظهرك ومشيت ثم ولى ظهره الباب ترك طريق مولاه وأقبل بكليته على هواه فلو نال بعض حظوظه وتلذذ براحاته وشؤونه فقلبه مقيد حاسس ان قلبه ممسوك كده عن انطلاقه في ميادين الانس ورياض المحبه وموائد القرب قد انحط بسبب اعراضه عن الهه الحق الى اسفل سافلين وحصل في عداد الهالكين فنار الحجاب تطلع كل وقت على فؤاده واعراض الكون عنه اذ اعرض عن ربه حائل بينه وبين مراده فهو قبر يمشي على الارض فهو قبر يمشي على الارض روحه في وحشه من جسمه وقلبه في ملال من حياته يتمنى الموت ويشتهيه ولو كان فيه ما فيه حتى إذا جاءه الموت على تلك الحال والعياذ بالله فلا تسل عما يحل به من العذاب الأليم بسبب وقوع الحجاب بينه وبين مولاه الحق وإحراقه بنار البعد عن قربه والإعراض عن عنه وقد حيل بينه وبين سعادته وأمنيته فلو توهم العبد المسكين هذه الحال وصورتها له نفسه وأرته إياها على حقيقتها لتقطع والله قلبه الكلام اللي أنا بقوله المفروض إن اللي التفت عن ربنا المفروض إنه حاسس بيه بس هو مش حاسس لأنه في سكرة في عمى لأنه سكران بخمر الدنيا فمش حاسس باللي أنا بقوله ده لكن هي دي الحقيقة فلو عرفها وأحس بها وتوهمها لتقطع والله قلبه ولم يلتز بطعام ولا شراب ولخرج إلى الصعودات يجأر إلى الله ويستغيث به ويستعتبه في زمن الاستعتاب لو يحس لو يشعر ولكن قد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي أسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا يقول الشيخ هذا مع أنه إذ آثر شهواته ولذاته الفانية فشهواته ولذاته كخيال طيف أو مزنة صيف نغصت عليه لذتها أحوج ما كان إليها كتير قوي يحصل لك ده واللي ما حصلش يقول لي لا ما, بي ما بيحصلش ان تبقى زوجتك وحبيبتك وتبيع عشانها كتير من اخرتك والاخر في وقت زنقه وانت محتاج اليها بمنتهى البساطه تتخلى عنك مين يقول ما بيحصلش كتير لشغلك تبيع كتير من اخرتك عشان ترضي شغلك وترضي عملك وترضي مصالح دنياك واحوج ما تكون اليها تتخلى عنه وتدور لك ظهرها مين يقول لي ما بيحصلش كتير لصاحبك ولحبيبك ولمعرفتك بتضحي بكتير من دينك عشانه وأحوج ما تكون إليه يتخلى عنك قال تعالى كذلك العذاب هي دي آية آية في الكون الكل بيشوفها وبيجربها مرة واثنين وثلاثة وأربعة زي ما قلت مع زوجته ومع أصحابه ومع شغله ومع عربيته ومع صحته مع أولاده مع كتير قوي جربها وقت لما يحس يحب إنهم يكونوا فعلا ظهره يلاقي ظهره عريان يحصل يا جماعة ولا لا واقع واقع وهو ربنا توعدك بكده وانت مش عايز تصدق ربنا لحد ما تشوفه بعينيك نعم قال ربنا سبحانه وتعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يشكرون لقوم يتفكرون كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون اللهم إنا نسألك أن تجعلنا نعتبر بما نحن فيه وأن نفهم ما ذكرتنا به نعم إنك حين تؤثر شهوتك الفانية ولذتك الزائلة تنغص عليك أحوج ما تكون إليها وتعذب بها ذاتها ويحال بينك وبينها أقدر ما تكون عليها هذا غب إعراضك ونتيجة إيثار شهواتك على مرضاة ربك يعوق الله عليك أسباب مرادك فتخسر الأمرين جميعا فتكون معذبا في الدنيا بتنغيص شهوتك مع شدة اهتمامك بطلب ما لم يقسم لك عايز ده وتسعى تاخذ اسباب وكل الاسباب صح انها تجيب ده والاخر ما يجيش بيعذبك هو كده سبحانه وتعالى بيعلمك بيربيك ان مش انت اللي بتجيب ولا الاسباب انه وحده المعطي نعم وان قسم له منه شيء فحشوه الخوف والحزن والنكد والالم فهم لا ينقطع وحسرة لا تنقضي وحرص لا ينفد وذل لا ينتهي وطمع لا يقلع هذا في هذه الدار وأما في البرزخ فأضعاف أضعاف ذلك وأما في دار الجزاء فالنار النار اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن غضب الجبار وأما في دار الجزاء فسجن أمثاله من المبعودين المطرودين فوا غوثاء يا غياث المستغيثين ويا أرحم الراحمين ألطف بنا في الدور الثلاثة جميعا يقول الشيخ فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاء والبؤس والبخس في أحواله وأعماله وقارنه سوء الحال وفساده في دينه ومآله فإن الله إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهرت عليها وحشة الإعراض وصارت هذه فضلا اقلب الشريط
وظهرت عليها وحشة الإعراض وصارت هذه الجهة التي أعرض عنها الله مأوى للشياطين وهدفا للشرور ومصبا للبلاء فالمحروم كل المحروم من عرف طريقا إلى الله ثم أعرض عنها اللهم إنا نعوذ بك من ذلك اللهم إنا نعوذ بك من ذلك من أن نعرف طريقا ثم نعرض عنه في رمضان عرفت طريق آه والله عرفت طرق عرفت حلول عرفت وسائل عرفت مقاصد عرفت تعرض عنها تبقى محروم فالمحروم كل المحروم من عرف طريقا إلى الله ثم أعرض عنها أو وجد بارقة من حبه ثم سلبها ولم ينفذ إلى ربه منه بارقة بس إنك شفتها كده برقة كده لمعت في قلبك لولا لاطتها خطفتها دخلت منها فزت بيها فرحت بيها ثبت عليها يبقى الفوز إلى أن تدخل الجنة أما إذا البارقة دي جت وطارت وانت مشغول عنها جت واتخطفت منك في لحظة غفلة فالعذاب العذاب آه كان أحد إخواننا يوم ما ربنا أكرمه بالالتزام والتوبة بعد معاصي كتيرة وتقيلة كان بيقول كلمة جميلة قوي بيقول أنا حاسس بحاجة جميلة قوي في قلبي وكل خوفي هتروح مني هي دي إن الحاجات الجميلة اوعى تروح منك اوعى تضيع منك اوعى تتخطف منك اوعى تتسرق منك ومش هتضيع إلا لما تنشغل عنها وتلتفت عنها يقول الشيخ وإنما تضيع إذا مال بتلك الإرادة إلى لذاته وانصرف بجملته إلى تحصيل أغراضه وشهواته عاكفا في ذلك على ذلك في ليله ونهاره عاكفا على ذلك في ليله ونهاره وغدوه ورواحه هابطا من الأوج الأعلى إلى الحضيض الأدنى قد مضت عليه برهة من أوقاته وكان همه الله وبغيته قربه ورضاه وحياته إيثاره على ما سواه على ذلك يصبح ويمسي ويظل ويضحي كان الله في تلك الحال وليه لأنه ولي من تولاه وحبيب من أحبه ووالاه فإذا به يصبح في سجن الهوى ساويا وفي أسر الم... وفي أسر العدو مقيما وفي بئر المعصية ساقطا وفي أودية الحسرة والتفرقة هائما معرضا عن المطالب العالية إلى الأغراض الخسيسة الفانية كان قلبه يطوف حول العرش فأصبح محبوسا في أسفل الحش فأصبح كالباز المنتف ريشه يرى حسرات كلما طار طائر وقد كان دهرا في الرياض منعما على كل ما يهوى من الصيد قادر إلى أن أصابته من الدهر نكبة إذا هو مقصوص الجناحين حاسر كان زي الصقر له جناحة كبيرة يطير أينما يريد وينقض على الفريسة متى أراد فإذا به وقد أصابته من الدهر نكبة يتحسر كلما رأى طائر يقول الشيخ فيا من ذاق شيئا من معرفة ربه ومحبته ثم أعرض عنها واستبدل بغيرها منها يا عجبا لك بأي شيء يا عجبا لك كيف قر قرارك بعيدا عن ربك الذي آواك وتولاك يا عجبا لك كيف اتخذت سوى أحميته سكنا عجبا لك كيف جعلت قلبك لمن عاداه مولاك وطنا عجبا لك كيف طاوعك قلبك على الاصطباص كيف وافق قلبك على مساكنة الأغيار يا عجبا عجبا لمن ذاق طعم الطاعة كيف يستمرئ المعصية عجبا لمن التز بنعيم القرب كيف يأتنس وهو بعيد مطرود فيا معرضا عن حياته الدائمة ونعيمه المقيم ويا بائعا سعادته العظمى بالعذاب الأليم ويا مسخطا من حياتك وراحتك وفوزك في رضاه وطالبا رضا من سعادتك في إرضاء سواه أفق إنما هي لذة فانية وشهوة منقضية تذهب لذتها وتبقى تبعتها فرح ساعة لا شهر وغم سنة بل دهر طعام لذيذ مسموم أوله لذة وآخره هلاك انتبه قبل أن تندم وأفق قبل أن تؤخذ فطوبى لمن أقبل على الله بكليته وعكف عليه بإرادته ومحبته فإن الله يقبل عليه بتوليه وعطفه ورحمته وإن الله سبحانه إذا أقبل على عبد استنارت جهاته وأشرقت ساحاته وتنورت ظلماته وظهر على العبد آثار إقبال الله من بهجة الجلال وآثار الجمال وتوجأها إليه أهل الملأ الأعلى بالمحبة والموالاة لأنهم تبع لله فإذا أحب عبدا أحبوه وإذا والى وليا والوه إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه ثم ينادي في أهل السماء ويقول إن الله أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض يا رب يا رب حبنا يا رب يا رب حبنا وارضى عنا يا رب واسترنا واعف عنا يا كريم وعافنا من عذاب الدنيا والآخرة نعم إن الذي يعيش بين بين الإخلاص والمراقبة يراقب هذه الأحوال ويعيش لله حقيقة طالبا رضا ذي الجلال نعم إخوتي في الله إننا بحاجة إلى أن نفيق لننظر بماذا استبدلنا بعد رمضان كان الحزام الأول الشكر وحزام الأمان الثاني دوام المحاسبة والحزام الثالث قلبك قلبك بالإخلاص والمراقبة الحزام الرابع الصحبة الصالحة من أهم المقومات التي عاشها العبد في رمضان جماعية الطاعة كان في رمضان كل الناس صايمة وكل الناس بتقوم الليل والعمرة زحمة والاعتكاف كتير والمصاحف الجماعية دي مهمة جدا فلا بد إذا من صحبة صالحة لازم من صحبة اتعرفت عليهم في الطاعة يبقى لك كل يوم كل يوم لقاء بيهم المسجد اللي انت عيش في عشت فيه في رمضان أيام حلوة ولقيت قلبك كل يوم كل يوم زيارة صلي فيه صلاة عشان تعيش لازم لازم يا شباب الحل الوحيد والحزام الكبير قوي التضحية انك تضحي لله وتضحي بايه بكل حاجة عشان ربنا يرضى انا معترف معاكم انه مش سهل انك تعيش زي رمضان وانك تروح للمسجد وانك تقابل الصحبة المشاكل كتير والهموم كتير والمشاغل كتير وطول ما انت بتقول كده هتضيع لازم تضحي ولازم تحطها تحت الجزمة قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن كل ما كان من أمر الجاهلية فتحت قدمي هاتين موضوع وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم وهذا هو الإجماع الذي يعتد به أن كل ما عصي الله به فهو جهالة عرفت؟ فهمت الارتباط ده؟ أن كل ما عصي الله به فهو إيه؟ جهالة وكل ما كان من الجهالة يبقى فين؟ تحت الجزمة تحت رجليك لازم تدوس وتمشي ربنا وإلا هيقف هو يحول بينك وبين الله لازم لازم لازم نعم حزام الأمان صحبة صالحة يبقوا بينك وبين المعاصي زي ما قلت لكم حديث النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام إيه؟ سترة من الحلال السترة دي المساحة دي الحيز ده بينك وبين الحرام بحيث انك لو وقعت تبقى وقعت فين في حلال برضه في السترة في الحزام كنت بجرب الحزام انا شده كده بالراحه يجي معاك قال لا امال ايه فايدته قال له لا ما هي شده جامده كده يمسك اه يبقى انت لما ت... ماشي في المعاصي بالراحه كده ما انتش دريان مش دريان هتخوض تخوض تخوض لكن شده جامده هو اللي يوقفك فيها الحزام وتنتبه نسال الله ان ينبهنا من غفلتنا يا رب نعم الصحبه الصالحه الحزام الخامس الدعاء الملاحظ الجميل في رمضان ان احنا بندعي كتير صح كده ولا لا ولا مش معايا في دي اه في رمضان فعلا تلاقي نفسك عمال يا رب يا رب يا رب كتير كتير وسبحان الله وربنا ذكر آية الدعاء فين في وسط آيات الصيام في وسط آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان في وسط آيات الصيام ثم أربع فقرات آيات الصيام الفقرة الأولانية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الفقرة الثانية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الفقرة الثالثة وإذا سألك عبادي عني والفقرة الرابعة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم في الوسط جت آية الدعاء فميزة رمضان الدعاء إيه كتير والله يحب الملحين في الدعاء حديث ضعيف على فكرة بس هو ربنا بيحب الدليل الآية اللي هي إيه آه وقال ربكم ادعوني ادعوني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه يبقى يحب أن يسأل يحب أن يدعى أنا مش عايزك تبطل دعاء ليل ونهار ادعي ادعي كتير واطلب واطلب واطلب بيقين أنه ليس شيء على الله بعزيز يعني قادر انه يحيي قلبك قادر قادر انه يعصمك من المعاصي قادر قادر انه يحل لك مشاكلك وهمومك دي بقى اللي مكتفاك عنه بسنين قادر ولا مش قادر قادر ادعي بيقين انه قادر قل له يا رب الاسباب بتقول لا والواقع بيقول لا وانا بقول بيك يبقى كل لا تبقى اه قل له يا رب مش هتتحل غير بيك ولا تتصلح الا بيك وانا ماليش غيرك ولو سبتني هضيع وانا عايش بيك فخليني اعيش ليك اتكلم انطق قول وما تخافش لو غلطت ومش قصدك ما فيهاش مشكله هيرحمك الراجل غلط وقال اللهم انت عبدي وانا ربك لكن ما تقصدش الغلط ما هو بعض الناس متكتف خايف من الغلط لا ما تتكتفش انطلق وان شاء الله مش هتغلط قول لي يا رب اطلق لساني بمحبتك بحب بس ما بعرفش اقول علمني اقول وانا اقول الدعاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن احد مشايخنا ربنا يكرمه كان قاعد في مكه من العمره الى الحج مرض فهو راجل طيب على نياته فراح المستشفى ففي المستشفى يقول له فين جوازك اداله الجواز قال له ايه ده انت عمره قال له اه قال له ما قاعد هنا متخلف اطلب لي الشرطه قال له طيب دقيقه واحده وراح توجه كده قال له تعمل ايه قال له هصلي قال له تصلي فين قال له استعين بالله عليك قال اتفضل مع السلامه خلي الاسعاف توصله لحد الحرم سبحان الله العظيم زي ما بيقول بالمقاييس العقلية الكلام ده ما ينفعش صح لكن والله العظيم حصل القضية ايه انك انت تعرف تقول يا رب صح ان ساعة ما تطلع عليك حاجة في طريقك طلع السلاح على طول الدعاء ايه اه طلع سلاحك على طول اشهر سلاحك في وشك هقول يا رب وساعتها السلاح يجيب نتيجة لما يبقى بيقين بس يبقى عندك يقين الدعاء الدعاء ادعيه قول له يا رب دبر لي فإني لا أحسن التدبير وخير لي واختار لي فإني لا أحسن الاختيار لنفسي يا رب أنا مش عارف أعيشها صح دبر لي بقى أنت الأمر ده أنا مش عارف مش بإيدي الدعاء الدعاء في ناس كتير للأسف الشديد ما بيدعيش مش فاضي يدعي لأنه قاعد يدبر أموره بطل تدبير وادعي وهو يدبر لك وما تخافش مش هيضيعك لأنه أرحم بك من أمك وأعلم بمصلحتك من نفسك فنسأل الله عز وجل أن يدبر لنا أمورنا وأن يصلح أحوالنا اللهم لا تشرح صدورنا إلا لما تحبه وترضاه ولا تعيننا إلا على ما يرضيك الحزام السادس حصن النوافل حصن النوافل ميزة رمضان ان كان في نوافل كتير صح كده اه بتقرا قران بتصلي 8 ركعات قيام ب... بتصلي سنن كتير بتتصدق في نوافل كتير النوافل زي ما العلماء والكلام ده انتوا سمعتوه مني كتير بيقولوا ان النوافل حريم الفرض الحريم اللي حوالين الفرض حمى الفرض مش الا وان لكل ملك ايه حمى لما يبقى في قصر للملك بيعملوا حواليه من الناحيه دي ب 500 متر ومن الناحيه دي ب 500 متر ما حدش يمشي مش كده هو ده حمى الملك حمى القصر فكذلك الفرض لازم له حريم لازم له حمى وانتوا فاكرين المثال ده قلت اللي يصلي قبل الظهر اربع ركعات وبعد الظهر اربع ركعات يبقى حريص فلما ينشغل ويفرط يفرط في ايه ركعتين من الاربعه لو ضاع خالص يضيعوا الاربعه ويلحق تكبيره الاحرام لكن اللي محافظ قوي بس على تكبيره الاحرام اول تفريط يحصل في ايه في الفرض اول تفريط يحصل في الفرض صح كده يعني اللي خارج من بيته وعامل حسابه انه يصلي اربع ركعات قبل العشاء في المسجد أو زي ما احنا متفقين إنه هيقرأ مع كل صلاة جزء عشان يختم في أسبوع فعامل حسابه يروح قبل صلاة العشاء بتلت ساعة ولا بنص ساعة عشان يقرأ الجزء فيوم ما يتأخر يوصل قبل العشاء بربع ساعة صح كده يوم ما يتأخر خالص يوصل على الأذان طب لو العملية مقفلة وركن العربية وخدها ماشي يوصل على الإقامة لكن اللي عامل حسابه بقى انه بيقيمه بعد ثلث ساعة فظابط نفسه على الإقامة يبقى أي عطلة تضيع إيه تكبيرة الإحرام لو عطلة زيادة شوية الركعة الأولانية راحت لو زادت العطلة ضاعت صلاة الجماعة هي دي قضية حزام النوافل كتر النوافل على قد ما تقدر آه آه من حلاوة النوافل أصل ربنا وعد على النوافل حاجة حلوة قوي ولا, ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يا رب يا رب حبنا يا رب ما نفسكش ربنا يحبك يا راجل ده انت بتتذلل بيها وتقول لها ده انا نفسي تحبيني قد ما بحبك مش عارف تقولها لربنا ما نفسكش ربنا يحبك ده لو حبك فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه الله أكبر الله أكبر شفت النوافل بتعمل إيه بتجيب لك حبه وحبه يبقى إيه إنها يحرسك ويحميك هيحرس ودانك ويحرس لسانك ويحرس عينيك ويحرس إيديك ويحرس رجليك ويوم ما تقول يا رب لبيك عبدي أعطني خذ وقد يعطيك قبل أن تسأل حزام النوافل النوافل صمتوا الستة من شوال ولا لسه المفروض انهم خلصوا يوم الثلاث خلصوا من الثلاث وبعد كده الاثنين والخميس قدامك ثلاث ايام البيض 13 و14 و15 زود النوافل الصيام ما خلصش النوافل احنا النهارده فات بعد رمضان اسبوع تسعة ايام قمت بكم ليله من التسعه وقمت بكم ركعه في التسعه تسعة ايام قريت كم جزء ختمت كم مره تسعة ايام احوالك ايه مع ربنا بقى اوعى تضيع اوعى تتوه اوعى تبيع اللي كنت فيه وتستغنى عنه حصاء حزام النوافل صلي قبل الظهر أربعة وبعد الظهر أربعة يحرم الله بشرك على النار صلي قبل العصر أربعة تنال رحمة الله رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة صلي قبل العصر قبل المغرب اثنين وبعد المغرب ستة صلاة الأوابين صلي قبل العشاء اثنين وبعد العشاء 11 تكون من أهل الشرف تبقى راجل شريف شرف المؤمن قيام الليل يبقى راجل محترم عند ربنا يبقى لك قدر تبقى من الشرفاء دي نوافل الصلاة نوافل الصيام نوافل الذكر عشان كده كان الحزام السابع القرآن والذكر يا سلام على القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم ارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه اللهم ارزقنا حفظ القرآن وارزقنا تلاوة القرآن وارزقنا فهم القرآن وارزقنا لذة القرآن وارزقنا علم القرآن وارزقنا نور القرآن وارزقنا شفاعة القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين قرآن قرآن القرآن متع متجددة مائدة الله لا يمل قال عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الصحابي رضوان الله عليه لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم قرآن افتح المصحف واقرأ وتمعن وتلذذ واستمتع وافهم واقرأ واستمتع واقرأ واستمتع واقرأ القرآن كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يمل من القرآن أبدا مرة مرة عبد الله بن مسعود واقف يصلي فضل واقف لما خلص صلاة مرة مرة وأبو موسى الأشعري بيقرأ فضل واقف بالليل لحد ما خلص قراية بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم قعد جنبيه عبد الله بن مسعود مرة قال له إيه اقرأ عليا واقف يصلي مرة قرأ البقرة والنساء وآل عمران هو ده القرآن هو ده القرآن لما يبقى القرآن زادك وزوادك لما يبقى في عينيك وفي ايديك وفي قلبك ومش قادر تسيبه ولا تبعده ولا تبطله نفتح عربيتك كاسة عربيتك نلاقي شريط قرآن حاسس جيبك نلاقي مصحف ندخل بيتك نلاقي المصحف مفتوح على ال... ندخل مكتبك نلاقيه على المكتب ندخل عليك قعدتك نلاقيك بتقرا بتسمع بتذكر من زمان قلت لاخواننا اللي في بدايه الالتزام اجر واحد ب 100 جنيه ب 200 جنيه بنص مرتبك يعلمك القران يحفظك القران يا جماعه حفظ القران مش فرض بس ليك انت مهم قوي ليك انت مهم جدا لان الحافظ غير اللي بيقرا انت لما تقف ورا الامام وانت حافظ القران متعه تانية وجرب وانا اقول لك او انت بتحسها لما يقرا ايات انت حافظها صح كده ولا لا اه لما تقرا وانت حافظ غير لما تقرا وانت مش حافظ غير وانت مش حافظ مواقفك في الدنيا لما تبقى حافظ القران القران بيتجلى قدامك يفسر لك المواقف ويعرفك الاوضاع ويحكي لك عن الاحوال ويعرفك المآل قرآن القرآن القرآن وصيتك ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به إيه لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي قرآن قرآن يا شباب وهفضل أقول القرآن لحد بكرة الصبح والذكر اللهم ذكرنا بك فلا ننساك اللهم رطب ألسنتنا وقلوبنا بذكرك الذكر عود لسانك ذكر الله وما تفترش عن الذكر أسهل عبادة وأغلى عبادة الذكر الحزام الثامن جهاد الغفلة وأهلها لا بد من سنة الغفلة لازم هو الإنسان كده لا بطبعه لازم تصيب الغفلة بس الأمر محتاج جهاد عشان ما تستمرئش الغفلة لأن بعض الإنسان بعض النا- بعض الناس يغفل وبعدين إيه؟ بيستمرئ الغ... عارف يستمرئ يعني إيه؟ يستحلاها يعني يطول فيها خل... خلاص يلا لا جاهد أول ما تغفل جاهد الغفلة إنك تخرج من الغفلة بالصحبة الصالحة بالقرآن بالذكر بالمسجد جاهد جاهد إنك أنت ما تعيش الغفلة الغفلة واردة ولازم للإنسان منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أيضا الحزام التاسع الأنفة من المعاصي كان نام واتصلنا بيه تعال عشان عايزك جه كل دي قال لا اصل انا غسلت اسناني وصلت عايزك لما ايه تراودك نفسك على معصيه تقول ايه اه اصل انا غسلت قلبي ما خلاص مش هقدر اعملها تاني ما اقدرش اوسخه تاني ما اقدرش اضيع نفسي تاني ما اعرفش ارجع للخيبه اللي كنت فيها تاني خلاص لا خلاص سبحان من طلعني منها وخاف احسن ما يطلعنيش تاني صح انا نجيت مره بس مين يضمن لي انجو تاني هي دي ما تنساش دايما دي بقى اصلا ايه غسلت اسناني ما ينفعش ما ينفعش اكلها تاني المقلب ده يعني لازم اثبت على الطاعه الانفه من المعصيه عايزك تبقى قرفان من المعاصي انفه تتعالى عليها أنفة تعتز بإيمانك ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الإيه؟ الأعلون إن كنتم مؤمنين اللهم اجعلنا من الأعلون دايما تبقى كده متر- مست- مستعلي بإيمانك مترفع بحالك مع الله وكان ليك حال مع ربنا كان قلبك بيتنطط فرحة كنت بتقول لو أن أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب يا إيه الجمال والجلال اللي أنا فيه ده ترجع بقى تخسف بقلبك الأرض وتدوسه تحت نعال الأوساخ يبقى أنت أنت وحش أوي الأنفة من المعاصي أيا كانت ثم بقي الأخير الحزام الأخير لقلبك دوام التوبة وصدق اللجء مع الاستعانة زي ما قلنا لازم غفلة لازم كل ابن آدم خطاء قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم مئة مرة صلي عليه صلى الله عليه وسلم لازم وهنغلط ما بنقولش انت باش انت ملك ولا معصوم فداوم على التوبه داوم عليها بالاستعانه بالله مش دايما تقول انا اكبر من الكلام ده انا هعرف ادبرها صح انا هخلص الموضوع ده انا هعرف اقف عند حدي لا مش انت قول له يا رب انا بيك يا رب ماليش غيرك يا رب انا عايش بيك فخليني اعيش ليك يا رب لو سبتني هضيع يا رب المعاصي بتحيط بيا يا رب لا تبتلني فاني ضعيف يا رب لا تفتني فانا مفتون يا رب استرني واصرف عني السوء والفحشاء واجعلني من عبادك المخلصين نسال الله ان يصرف عنا بعلمه ورحمته وان يصرف عنا بحوله وقوته نعم دايما ادعي وقولها بقلبك اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المسجد والبحر دوام التوبة بصدق اللجئ مع الاستعانة ما تفكرش ان انت هتقدر تثبت بنفسك ربنا قال للنبي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم زي ما قلنا الحزام ده خليك ماسك فيه جامد فمهما يشد فيك الحزام ده مش هيتقطع ابدا ولا هيتخلى عنك ابدا الا اذا انت تخليت عنه ربنا سبحانه وتعالى قال ايه ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم طول ما انت معتصم بيه متمسك بحبله مش هتضيع يوم ما تسيب الحبل هتضيع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قبلها مباشره واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قبلها مباشره ومن يعتصم بالله فقد هدي استعصم لله سبحانه وتعالى امرأة العزيز ومعاها نسوة المدينة ما قدروش على على شاب شاب واحد وكان قاعد في وسطهم وكلهم كده حواليه نسوة المدينة ما نعرفش عددهم كام بقى وطبعا ال... معاهم كل حاجة معاهم الجمال ومعاهم المال ومعاهم السلطة وما قدروش عليه لأنه استعصم هي الكلمة دي قالت ولقد راودته عن نفسه استعصم استعصم مسك في- في حبل الله المتين استعصم بالله فنجا ربنا سبحانه وتعالى قال ايه لما قال والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم لذلك ينبغي ان نعتصم صدق اللجئ الى الله ادعي وبقلب واطلب العصمة من المعاصي والنجاة من الذنوب والخطايا هذه عشرة أحزمة أمان عشان كل ما حزام يتقطع تبقى شبط في الثاني ويا سلام لو العشرة مرصوصين كده على جسمك محدش يطولك ولا يشوفك ولا يأذيك فنسأل الله عز وجل ألا يحرمنا فضله بعد رمضان وأن يثبتنا على التوبة وأن يعافينا من البلاء وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يثبتنا على الإيمان وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا اللهم ألهمنا الدعاء واشغلنا بك عمن سواك ولا تشرح صدورنا إلا لما تحبه ولا وترضاه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا